بسم الله الرحمن ذوق الرحيم الثمرة موقع الرباني ذوق الثمرة الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب ذهاب إلى مقاصد العبادات غوص إلى أسرار العبادات ذوق الثمرات ذوق الثمرات ذوق الثمرات طعم جديد للحياة ذوق الثمرات طعم جديد للحياة طعم جديد للحياة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله إنني أريد أن أتساءل هل شغلتكم منذ الحلقة الماضية قضية اللذة والمتعة والطعم وبحثتم عنها إخوتي إنني مصر على أن أقول على أن أدعوكم على أن أنبهكم على أن أرجوكم أن تحسوا بقضية العبادة الإحساس رجاء رجاء خاص حار من فضلكم وانت بتصلي حاول تحس بطعم الصلاه حاول تخلي قلبك يدوق يستطعم يستحلى واحنا وقفنا على سؤال وهو انا ليه مش حاسس انا ليه عمري ما استطعمت خلينا اقول ان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما جاء الى الناس اسمع اسمع سيدنا النبي يقول ايه صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان الله اطلع الى الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا غبر من اهل الكتاب ثم ارسلني انا عايزك تتصور حال شكل وضع الارض الكره الارضيه ساعه النبي ما ارسل صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان الفرس بيعبدوا النار والروم بيعبدوا الصلبان والعرب بيعبدوا الاصنام والدنيا ضلمه مش انا اللي بقول الكلام ده مش عندي ان الله طلع الى اهل الارض فمقتهم المقت اشد الكره ربنا كره الناس من شركهم وفجورهم وفسقهم وغفلتهم النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم جه في الوضع ده وظهر وب- وبمنتهى البساطة قال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا والله لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون ولا تسألن عما كنتم تعملون فالشاهد ايه ان ان الرسول لما بعث ويقول للناس يا ناس اسلموا يا ناس امنوا هتموتوا هتبعثوا هتتحاسبوا الناس الموضوع ده كبير على دماغهم كبير على تصورهم قالوا كده بمنتهى البساطة أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب إن هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا قالوا إيه أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون حاجات تفوق تصورهم وتفوق تخيلهم تخيل بقى واحد عشان بس ما تقولش انا الدنيا هنا وحشه والفتن شديدة واحنا فين والصحابة فين ده انا بقول لك دلوقتي شوف واحد كان قاعد بيعبد صنم سيدنا عمر بن الخطاب قال لك ايه كان بيعمل صنم عجوة ويقعد يسجد له ويركع له ولما يجوع ياكله ياكل العجوة ياكل الهه ياكل ربه اللي بيعبده تصور انت واحد زي كده كان مثلا ايه لما يكون في الصحراء م- مسافر وحب ي- يتبرز يقوم او ي- ي- يتبول يقوم ينقي اربع حجاره يستنجب ثلاثه وينقي واحد احسن حجر فيهم ويقول ده خليه الهي بقى ويستنجب الثلاثه التانيين تخيل انت واحد بالشكل ده بتقول له بقى صلي ودوق انا بقول الكلام ده يا جماعه عشان ايه عشان ما تستبعدش المساله تقول لا لا لا لا ده موضوع الذوق ده ده موضوع بتاع الناس الكبار الاولياء الله الصالحين الناس الواصله لا لا لا لا لا ده موضوعك انت موضوعك انت وانت وانت وانتوا كلكم كل مسلم ده موضوعه لازم يدوق لازم يحس لازم يشعر عشان كده الصحابي ده ال- ال- هرقل قال ايه هرقل قال ايه هل يرتد احد منهم سخطة لدينه قال لا قال وكذلك الايمان اذا باشرت حلاوته القلوب اذا خالطت بشاشته القلوب إذا خالطت بشاشة الإيمان القلب لم يسخطه ذلك القلب أبدا سبحان الملك عشان كده أنا بقول لك بس حس حس بالدين العظيم اللي انت عليه قال الله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام أنا عايزك بس إيه افتح لي قلبك افتح للدين قلبك افتح صدرك افتح قلبك افتح دماغك فتح عينيك على جمال الدين وعظمة الدين وحلاوة الدين حس وانت قاعد في في في المسجد حس وانت في الإسلام انك قاعد في حديقة غناء هنا الصلاة بجمالها وهنا الزكاة بعظمتها وهنا الحج ب- بروعته وهنا عاي- عايش في في حديقة واسعة أنيقة عظيمة جدا وده الكلام الكتير اللي هنبدأ بقى نفصصه ونفصله واحدة واحدة إن القلب فعلا إذا حس بده لا يسخطه أبدا أبدا المقصود أن ذوق حلاوة الإيمان والإحسان أمر يجده القلب وتكون نسبته إليه نسبة الإحساس أو نسبة ال- ال- الذوق نسبة الإيمان والإحسان للقلب كنسبة ذوق حلاوة الطعام والشراب إلى الفم وذوق حلاوة الجماع إلى ال- الذي ألفته النفس لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ت- تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك سبحان الله العظيم عبر عنها بكلمة بدء يذوق تذوقي ويذوق برضه شفت الطعم ده فللإيمان طعم وحلاوة يتعلق بهما اسمع أخطر حتة في الموضوع بقى ولا تزول الشكوك والشبه عن القلب إلا إذا ذاق القلب طعم الإيمان فباشر الإيمان قلبه حقيقة المباشرة فإذا ذاق القلب طعم الإيمان ووجد حلاوة الإيمان طهر القلب طهر القلب من الشبه الشبهات والشكوك وكل ما ينافي هذا الإيمان إزاي بعض الناس وده الموضوع بقى تساءل في لماذا فرض الله علينا العبادة ما الحكمة ليه ربنا سبحانه وتعالى كتب علينا ان احنا نصوم 14 ساعة في اليوم ليه اذا علمنا قول الله جل جلاله في الحديث القدسي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا فلا تنفعه سبحانه طاعة المطيع ولا تضر ولا تضره معصية الكنود آمن يا مسلم إنك أنت لو بقيت ولي من أولياء الله الصالحين مش هتنفع ربنا ولو بقيت فاجر كافر أفجر أهل الأرض مش هتضر ربنا امال ايه ليه ربنا فرض علينا ان احنا نعبده ان ان احنا نصلي وان ربنا سبحانه وتعالى بيغضب لو احنا ما صليناش ولا ما صمناش ولا عصينا عملنا خالف خالفنا امره بيغضب لانك تخالف امره مش عشان هو هينتفع بيها جل جلاله ده هو غضبه جل جلاله لانك خالفت امره امرك بامره ما جابتوش ما سمعتش كلام لا انه سينتفع جل جلاله هي دي هو يأمرك جل جلاله لأنه أعلم بمصلحة نفسك فأنت حين ترى مصلحة نفسك في غير ما أمر فيغضب عليك لذلك مسألة قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه من لم يسأل الله يغضب عليه طبعا هو أنت في الدعاء اللي بتطلب حاجة لنفسك ربنا يغضب إذا ما سألتوش ليه يغضب إذا سألت غيره ليه الله جل جلاله يريد منك يريد منك أن تطيعه خلقك لذلك الشاهد إيه التساؤل ما زال قائما لماذا ما الحكمة أهل الحكمة والتعليل ذكروا في ذلك أو اختلفوا على أربع أنواع الصنف الأول لما نفات الحكمة والتعليل لما قالوا إيه قالوا إن ربنا فرض علينا العبادة دي فرض فرض فرض علينا العبادة دي فرض وخلاص مش عشان حاجة لمجرد الأمر من غير أن تكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد ولا سببا للنجاة قالوا ده أمر من ربنا أمره يعني آه الأمر ده غير معقول المعنى هم بيقولوا كده بيقولوا ايه ان ربنا سبحانه وتعالى امر بالامر ده زي ما يؤمر واحد بالوضوء وهو نظيف يعني هو الوضوء مش المقصود منه انك انت تنظف اعضائك الظاهره حتى لو كانت اعضائك الظاهره نظيفه برضه وجب عليك ان تتوضا اذا احدثت فلذلك يقولوا الوضوء عباده غير معقوله المعنى هم بيقولوا كده وهؤلاء لا يجدون لذه العباده اللي شايفين الامر كده ولذلك بيسموا ايه بيسموا العبادة تكاليف تكاليف عشان كده بيقوموا بيها بكلفة النوع الثاني بيقول ايه بيقول ان هذه العبادة ثمن الجنة ثمن الجنة عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ونودوا ان تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وزي ما الأولين قلنا غلط التانيين غلط لأن الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم الجنة عمله قال ولا أنت قال ولا أنا فهذه العبادة ليست عوضا ولا كفءا للجنة ولا يستطيع أحد أن يدخل الجنة بعمله مهما فعل الصنف الثالث قال لا لا يمكن تكون العبادة دي ثمن الجنة لأن العب... ربنا سبحانه وتعالى الجنة دي حاجة عظيمة جدا ولكن ربنا أمر بالعبادة عشان يجعلها ثمن وإن لم تكن كفءا لها عشان يتخلص العبد من من نفرة الطبع لقبول المنة يقول لو الإنسان دخل الجنة كده من غير عمل يبقى مش مبسوط متضايق ان ربنا اداله الجنه كده مش يعني ايه حاسس مكسوف من ربنا ان اداله الجنه من غير حاجه والرد على دول ايضا دول نمره ثلاثه على ان الانسان لما يبقى بيتعامل مع انسان كفء ليه يشعر منه بالمنه يعني لما ابقى اتنين زي بعض واحد تفضل عليا بفضل ابقى مستحي منه ومكسوف منه ومش مبسوط من ان انا مش قادر ارد له جميله لكن لما تبقى من الله خالقك ده انا بتمنى انه يمن عليا ويغرقني بنعمه اللي انا ما استاهلهاش والثلاثه دول غلط الرابع بقى اهل السنه والجماعه الفهم السلفي للمساله ان الله جل جلاله خلق الانسان وكتب عليه هذه العباده لمصلحه نفسه لن تقوم للعبد قائمة إلا بهذه العبادة في الدنيا وفي الآخرة لذلك تجد كل العصاة وأتحدى كل العصاة معذبون كل العصاة معذبون اوعى تفكر ان واحد عاصي مدمن خمر ولا مدمن زنا ولا مدمن سرقة واموال وحرام اوعى تظن ابدا للحظة واحدة ان هو عايش في سعادة مستحيل زي ما قال الحسن البصري هم وانها ارتقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين الا ان ذل المعصية لا يفارق قلوبهم ابى الله الا ان يذل من عصاه اوعى إيه تفكر الفسقه والفجره دول عايشين في سعاده دائمه وانت مجربها من نفسك مجربها في حياتك مين اللي عصى معصيه وبعد كده عاش سعيد بعديها وعاش مبسوط مش ممكن وانما تلاقيه دايما معذب منكد بعديها بس هو مغيب وقت الطاعه عشان كده لما سالتك في اخر الحلقه اللي فاتت طب انت بتعصي ربنا ليه ابن الجوزي بيقول ايه لولا غيبه العاصي وقت المعاصي لكان كالمعاند غيبه بيبقى في غيبه غايب غايب عن وعيه غائب عن الوعي غايب عن وعيه هذه الغيبة وأحيانا عندي الغيم بتطلع خ هذه الخيبة قصدي الغيبة يعني غيبة الإنسان عن ال... عن عن الوعي هي التي تجعله يقترف المعصية ويدخل المعصية وإلا لو الإنسان فايق حاسس إن ربنا شايفه وإن ربنا نهاه وإن ربنا هيحاسبه وإن ربنا هيعذبه إزاي يقدر يقترف معصية عشان كده ابن القيم قال إيه والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا بل لا يباشرها إلا والحزن يخالط قلبه ومتى خلا قلبه من هذا الحزن فليبكي على موت قلبه العاصي وقت المعصية غايب غائب عن الوعي عشان كده احيانا كتير يقول انا مش عارف انا عملت كده ازاي او لما يكبر اقرا مذكراتهم اقرا مذكراتهم في اخر حياتهم تلاقي تلاقيهم كانوا عايشين ضنك كانوا عايشين حياتي ضنك هو بس ساعة ما يبعد عن ال عن الجماهير وعن الضجيج اللي معمول حواليه ويخلو لوحده في اوضته ويحس بالكآبة والوحشة والوحدة والحزن حين يواجه نفسه ويفكر في اللي حواليه يلاقي كل الناس مش بتحبه اللي عشان مصلحتهم كل الناس بتجري وراه عشان الفلوس او عشان ينتفعوا منه وكل الناس الى اخره اقرا قصص حياتهم مذكراتهم بعد ما يموتوا مذكراتهم في آخر حياتهم لقاءاتهم مع آه، آه، أصدقائهم وأحبابهم اللي بيحبوهم وبيفشوا إليهم أسرارهم مش, مش عايشين السعادة مش عايشين طعم الحياة الحقيقي لذلك بنقول ان فهم اهل السنه والجماعه للمساله هو ان الله جل جلاله فرض علينا هذه العبادات لاجل السعاده تعال اسمع قواعد اربعه في مساله العباده القاعده الاولى في مساله العباده ابن القيم بيقول ايه ان الله جل جلاله ذكر أنك لن تستطيع أن تعبده إلا بعونه وهذا في سبعة مواضع في القرآن قال سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقال سبحانه وتعالى عليه توكلت وإليه أنيب وقال سبحانه وتعالى فاعبده وتوكل عليه وقال سبحانه وتعالى ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وقال سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وقال سبحانه وتعالى عليه توكلت وإليه مآب وقال سبحانه وتعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ابن القيم يقول إيه ومما يقرر هذا أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له فبذكره تطمئن القلوب فبذكره سبحانه تطمئن القلوب ولا شيء يعطيهم في الدنيا أحب إليهم وأفضل لحياتهم من الإيمان به ومحبتهم له ومعرفتهم به يقول إن أفضل حاجة ربنا اداها لك إنك تحبه إنك تحب ربنا أن يرزقك أن تحبه هي دي أجمل حاجة في الدنيا وأعظم حاجة في الدنيا ربنا اداها لك يقول وحاجتهم إليه في عبادتهم له وتألههم له كحاجتهم إلى الطعام والشراب بل أعظم يعني انت محتاج محتاج إيه افهم دي اعتقد دي انك انت محتاج محتاج انت محتاج تسجد زي ما محتاج تاكل وتشرب محتاج تقرأ قرآن زي ما محتاج تتنفس محتاج انت محتاج للامر ده يقول بل حاجتهم إليه في عبادته وتألهه كحاجتهم إليه في خلقه وربوبيته ورزقه فإن ذلك هو الغاية المقصودة التي بها سعادتهم وفوزهم وبها ولأجلها يصيرون عاملين متحركين ولا صلاح لهم ولا فلاح اسمع لا صلاح ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة ولا سرور بدون ذلك بحال فمن أعرض عن ذكر ربه قال سبحانه ومن, ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا قال الله جل جلاله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ابن القيم بيقول إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا والآخرة وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا والآخرة فالفجار يعيشون في جحيم قال ولهذا لا يغفر الله لمن, لمن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ولهذا كانت لا إله إلا الله أفضل الحسنات ولهذا كان توحيد الإلهية اللي هو توحيد العبادة رأس الأمر فحق الله على العباد دي القاعدة الأولى حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحقهم عليه إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة بل يكرمهم غاية الكرم وك- وكما أن غاية محبوب العبد ومطلوبه وبه سروره ولذته ونعيمه في العبادة فهو أيضا محبوب للرب من عبده ومطلوب الرب من عبده فالله عز وجل يرضيه ذلك ويفرح بتوبة عبده إذا رجع إليه ويفرح بطاعة عبده له فإذا كان الرب جل جلاله يفرح بتوبة عبده ويعجب من قيام عبده يعب- يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة إذا كان كذلك وكذلك العبد فلا فرح له أعظم من فرحه بوجود ربه وأنسه به وطاعته له وإقباله عليه وطمأنينته بذكره وعمارة قلبه بمعرفته والشوق إلى لقائه فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه وتعالى ومن عبد غيره اسمع بقى آخر كلمتين وإن عبد غيره وأحبه حب وحده حب الفلوس حب نفسه ذاته شهواته وشخصه وإن أحب غيره وعبد غيره فقد يحصل له نوع من اللذة والمودة والسكون والفرح والسرور بهذا الآخر ولكن فساده به ومضرته وعطبه أعظم من فساد أكل الطعام المسموم اللذيذ الشهي الذي هو عذب في مبدئه عذاب في نهايته قول لي بس أنا لما بشوف آه، فيلم كوميدي بقعد أضحك واتبسط وأبقى كده فرحان و- و- ومهيص ده أوله كده لكن آخره نكد هي دي الحقيقة كل إنسان أحب شيء غير ربنا فرح بيه واتبسط بيه ده في الأول وبعد كده العذاب أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله